تشاهدون الآن قلوب من نور مع الشيخ هاني حلمي
بفوض للكريم أمري وقلبي للفرج مشتاق ويرحل بالصلاة همي ولاقيك دعوة الترياق وسجدة ورا سجدة يفارقني الألم والداء وحبي له بحور أسماء تسبحها قلوب من نور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي من قلوب من نور واحنا ابتدينا على مدى الحلقات الماضية نتكلم عن معادلة الوصول وقلنا ان احنا على مدى الحلقات اللي احنا بنشرع فيها الآن هنبتدي ناخد خطوة خطوة في معادلة الوصول ابتديناها بالانكسار لله تبارك وتعالى والافتقار وبعد كده كانت مرحلة المجاهدة وعلى مدى الحلقات الماضية الحلقتين الماضيتين قعدنا نتكلم عن هذا المفهوم ازاي نحقق المجاهدة الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن الجهاد الأكبر جهاد النفس واتكلمنا عن أنواع المجاهدة واتكلمنا عن صور الجهاد للنفس اتكلمنا وقلنا ان في جهاد النفس وفي جهاد بالنفس وقلنا في نوع اخر من انواع الجهاد اتكلمنا عن الجهاد باليد والجهاد ال- بالقلب وجهاد الدعوة وجهاد الرأي والتدبير وجهاد بالمال والجهاد بالعمل احنا هنعرض لكم دلوقتي حتى ملخص سريع من خلال بعض ال- التصميمات على اساس تبقى آه، ال- هذه ملخص سريع للحلقة الماضية آه، زي ما اتكلمنا قلنا ان الجهاد الاكبر هو جهاد النفس وقلنا ليه هو الجهاد الاكبر ليه ما يكونش جهاد المشركين وجهاد الكفار ونحوه هو الجهاد الاكبر قلنا اصل الواحد لما بيجاهد الاعداء بيبقى في يشفي صدور قوم مؤمنين بيبقى في الحتة اللي فيها النوع من البغض المشروع تجاه أعداء الدين وفيها نوع من التشفي بعض الشيء المشروع أيضا إنما جهاد النفس مختلف جهاد النفس الواحد بيترك شيء محبوب لنفسه واحد بيحب الراحة فبيتركها علشان يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى واحد بيحب ال- الطعام بيحب انه يعني يصرف على نفسه في الشهوات فبيترك ده صياما تقربا لله تبارك وتعالى اشياء كتيرة محبوبة للنفس لكن يتركها لله تبارك وتعالى تعالوا النهاردة نشوف فقه التعامل مع النفس ونشوف كيف نجاهد أنفسنا في الله تبارك وتعالى أول شيء ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر معنى المجاهدة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وصحابه الشيخ الألباني قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى العلماء لما ذكروا آيات المجاهدة في القرآن قالوا انه كلمة وجاهدوا في الله حق جهاده آه، قوله تبارك وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هذه الآيات ليست للمجاهدين في ساحات القتال فقط شوفوا الكلام ده ذكروا القرطبي عن أبي سليمان الداراني قال ليس الجهاد في هذه الآيات هو قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين الجهاد بالدعوة وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر ومعنى قول الله تبارك وتعالى لنهدينهم سبلنا أي لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وسائر أعمالهم ابن القيم بينقل عن الجنيد في قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال الجنيد الذين جاهدوا أي أهواءهم جهد نفسيهم جهد هواهم نهوا أنفسهم عن الهوى الذين جاهدوا فينا بالتوبة لنهدينهم أي سبل الإخلاص وسبل الصدق ونهدينهم الصراط المستقيم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين في ناس بيقولوا يا جماعة انتوا بتقولوا حاجات مش واقعية تعب بتقول لنا جهدوا نفسيكم اعملوا خل خلاف اللي نفسكم بتهفوا إليه طب ما ده كلام مش واقعي وبعدين أنا ربنا خلقني كده أعمل إيه في نفسي يعني يعني أنا النهاردة نفسي والله اللي أنت بتقول عليه ده أعمله بس ياما عملت وهو طبع بقى والطبع ما بيتغيرش أنا أقول إن الكلام ده والله الذي لا إله غيره كلام الشياطين وساوس الشياطين وهجيب لكم الدليل العقلي والنقلي على خلاف الكلام ده اول حاجة ابتدي لكم بالدليل الواقعي هو انتوا عمركم ما شفتوا حد اصرف على نفسه وكان مش ممكن تتصور ده ابدا في طريق الهداية وتلاقيه بعد كده بقى انسان صالح تقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء عمرك ما مر عليك واحد بالشكل ده بالصورة دي عمرك ما سمعت قصة من قصص الهداية طب هو ده عمل ايه ما هو ده لما كان مسرف على نفسه ولما كان بيعمل الذنوب كلها ولما كان ما يتصورش ابدا ان ده يطيع ربنا ما هو كان برضه الشيطان بيقول له انت ما اتخلقتش للسكة دي انت ما تنفعش يا حبيبي تبقى في الكلام ده ما تنفعش تبقى من المصلين والصائمين والقائمين وتبقى مش عارف تطلب علم وتسمع دروس وتعمل انت مش بتاع الكلام ده فكان الشيطان بيقول له كده برضه لكن ربنا هداه وربنا سبحانه وتعالى دله على الطريق والنهاردة تابع عليه مش ده دليل على انه مجاهدة النفس دي حاصلة وقائمة بس اللي يصدق مع الله عز وجل عمركم ما شفتوش انسان كان عاصي وكان بيقول على نفسه انه كده وانه طلع في الناس دي وانه مش هينفع يغير من حاله وربنا اكرمه بالايمان وانزل على قلبه السكينة واتغير من طباعه اشياء كتير قوي وعاداته السلبية دي اتغيرت عمركم ما شفتوا المعاني دي بالادلة العلمية بعض علماء النفس لما تيجي تدرس مثلا بعض النظريات النفسية واحد كان عامل نظرية لأنماط الشخصيات اسمه هيرمن هيرمن ده قال انه الشخصيات بتنقسم الى اربع انماط انا مش هخوض في الكلام ده دلوقتي لكن النظرية بتقول انه الواحد بيتخلق بالمعاني دي النظرية لما الراجل عملها خد عليها جايزة نوبل سنة 79 وراجل يهودي وبعد كده بقت في بعض التعديلات على النظرية دي انه خلاص هم اربع انماط في شخصية بتبقى شخصية انفعالية قيادية في شخصية بتبقى شخصية عاطفية في شخصية بتبقى شخصية تحليلية علمية في شخصية بتبقى شخصية إبداعية قال هم أربع أشخ... أنماط ما فيش بني آدم بيخرج عن الأربعة دول والنظرية في البداية لقت نجاح كبير جدا لما بدأوا يدرسوها ولما بدأوا ينظروا فيها فشلت في أوروبا لما بعض المتخصصين في بلاد المسلمين خدها وطلع فكرة التغيير بالإيمان التنمية بالإيمان ودرس المعاني دي وبدأ يحصل فيها تعديلات في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء مفاهيم الشرع النظرية من أفضل ما يكون في قراءة الشخصيات والفهم عن آه، آه، أمور النفوس و و و فهي الفكرة إيه؟ إن أحيانا الأمور بتبقى أنت شايفها بشكل معين لكن الإيمان يا جماعة أنا أحد المتخصصين في علم النفس كلمني مرة وقال لي الكلام ده كنت أعرف إنه الشخصية بتتكون معالمها بعض ال- مشايخنا المتخصصين في الكلام ده قال لنا الكلام ده قال ان ان الشخصيه بتتكون 95% من معالمها في الخمس سنين الاولى يعني الولد وهو في سن ال- الصغر ده في اول خمس سنين بتتكون 95% من معالم شخصيته و5% بتتكون من سن خمس سنين ل 18 سنه معنى كده ان الشخصيه تمت معنى كده ان مش هينفع تغيير فاحد المتخصصين قال لي كل الكلام ده شيء والتغيير بالإيمان شيء آخر التغيير بالإيمان مجاهدة النفس وتغيير معالم النفس ده شيء واقع وكل الآيات اللي ربنا بيأمرنا فيها اللي احنا ذكرناها دي هي خير تمثيل وخير تصديق على ان مجاهدة النفس هتحصل ربنا ما بيأمرناش بالمحال ربنا ما بيأمرناش بشيء لا يستطاع لما ربنا يأمرنا ان احنا نجاهد نفسينا يبقى معنى كده ان الكلام ده هيحصل شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيتكلم في مسألة الشهوات فلما ذكر آية المحرمات في سورة النساء قال إن ربنا ختم الآية بقال وأن تصبروا خير لكم كان بيستدل بيها شيخ الإسلام على إن اللي بيقع في العادة السيئة والكلام ده إنه يحرم عليه عشان بعض الناس تقول لك أنا والله مش بإيديا أصل أنا يعني يعني الشهوات بتركب عليا وببقى مش قادر ف بضطر اعمل الكلام ده قال لا مفيش حاجه اسمها بضطر ليه لان ربنا قال وان تصبروا خير لكم معنى كده ان انت تقدر تصبر وربنا امرنا بالعفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فاللي يجي يقول اصل انا نفسي بت- بتغويني وصراحه بقى ببقى مش عارف بحس ان انا مضطر ان انا اعمل الكلام ده انت بتسيب نفسك وبتسيب لها العنان وبعد كده تقول ما قدرتش اصل قصه مجاهده النفس دي ما بتنفعش خالص فاعرف انه الكلام ده من وساوس الشياطين اللي يقول لك انا كده واتخلقت كده وهعيش كده واموت كده نقول له الكلام ده غلط وهشرح له في فقه التعامل مع النفس انه في معاني العلماء بيقولوها بيقولوا اه الطاقه النفسيه الصفات دي بتحول ولا تفنى يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انت بتقوله ده الشيطان بيمسك جزء من الحق ويحط لك عليه عشرين حاجة من الباطل فبيقول لك انت انسان عصبي يا سلام بقى الشيخ اللي طالع يقول لكم خلاص جاهد نفسك وهتبقى هادي يا سلام ازاي الكلام ده اقول له اه الغضب ده هيتغير بس خد بالك اه انت انسان عصبي وانسان صعب في ال- مسألة الغضب وشخصيتك كده زي ما كان سيدنا عمر سيدنا عمر كان شخصية غضوبة بس لما دخل في الإسلام بدأ يعمل إيه تلاقيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني دعني أضرب عنقه بيحط نفسه مع النبي ي- ي- الأول ما بيتصرفش من نفسه بيجاهد نفسه إن هو ما يبطش بإيديه على طول فيبتدي يستأذن بيحاول يلجم نفسه لما كان سيدنا أبو بكر من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نفس الكلام كان تلاقيه برضه يعني م- مرتمي في آه، أحضان سيدنا أبي بكر علشان خاطر برضه الحتة إيه بتاعة الغضب دي يروضها لما صار أمير المؤمنين ما بقاش في بقى حد يزجره فكان زجره من نفسه فكان حليما ووجه الطاقة الغضب ده ما بقاش غضب لنفسه ما بقاش يعد البنات زي ما كان بيعمل في الجاهلية لا بقى غضب لله فغير الغضب بدل ما كان انتقام للنفس بقى انتقام لله فالطاقة النفسية دي بتتغير وبتحول وما بتفناش ما بنقولش ان انت هتبقى انسان هادي ما بنقولش ان انت خلاص انتهت المسألة شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في المعنى ده يقول ايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قال والفاقدين الغيظ قال ان انت خلاص هتبقى من اللحظة دي هتبقى ما عندكش الغضب ده ما قالش والفاقدين الغيظ قال والكاظمين الغيظ الكظم ده معناه انه بيجاهد نفسه علشان خاطر الغيظ ده يبقى لله هو ده المعنى اللي انا عايزكم تفهموه كويس قوي في فقه التعامل مع النفس ابن القيم بيقول لا يستطيع إن الإنسان أن يحقق المعالي من الأمور إلا بمجاهدة النفس عمرك ما هتبقى إنسان ملتزم وعمرك ما هتبقى مستقيمة وعمرك ما هتعرفي طريق الرحمن إلا بمجاهدة النفس فالعز كل العز في مجاهدة النفس ابن رجب يقول في كتاب شرح حديث لبيك اللهم لبيك يقول النفس تحتاج إلى محاربة تحتاج إلى مجاهدة تحتاج إلى معاداة هي أعدى عدو لابن آدم فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك لأنه انتصر على أشد الأعداء مش أشد الأعداء الكفار مش أشد الأعداء اللي سلبوا ديار المسلمين مش هم دول أشد الأعداء أشد عدو نفسك التي بين جنبيك التي تدعوك إلى مخالفة الرحمن والمعاصي والشهوات والمخالفات و و و هي أشد عدو عليك طيب ايه هي مسألة مسألة بقى فقه التعامل مع النفس عايزين ناخد خمس قواعد خمس قواعد في هذا الأمر القاعدة الأولى بتقول ايه عشان أجاهد نفسي لابد من التدرج ما ينفعش تاخدها قفش ما ينفعش خلاص انت واخد الموضوع بقى تحدي وكل حاجة هتعملها خلاص بقى النهاردة هنقيم من العشاء للفجر والنهاردة انا هقرأ القرآن كله انا هعمل انا هسوي ما هو انت الطاقة اللي هي بتاعت اول التوبة دي بتستثمرها غلط طب فهمنا يا شيخنا وقول لنا طب نعمل ايه بص انت عارف الاحكام الاحكام كام حكم خمس حاجات صح واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام بص الحرام والواجب ما فيهوش حاجه اسمها تدرج ما ينفعش اجي بعض الناس بتقال لهم الكلام ده بص ابتدي بصلاه الصبح صلي الصبح ويعني ايه الظهر بيبقى في الشغل والعصر بيبقى بتبقى لسه راجع من الشغل وتعبان لما تبقى صلي معاه المغرب ابتديها كده اتدرج الكلام اللي بيقول لك الكلام ده يبقى راجل يأمرك بالباطل مفيش حاجة اسمها في الواجبات اسمها تدرج ولا في حاجة في المحرمات اسمها تدرج عارفين بقى الناس اللي تيجي تقول لك اصل انا مثلا كنت بشرب علبة سجاير فهخليها عشرة وبعدين اخليها خمسة وبعدين اخليهم واحدة وبعدين كذا لا انا بقول لك والكلام ده كلام متخصصين الكلام ده التدرج في المحرمات لا يجوز التدرج في الواجبات لا يجوز امال التدرج في ايه التدرج العلماء قالوا في المستحبات وفي المكروهات وفي الزهد والورع المستحب يعني شيء من الامور السنن اه ما تشدش هنا عشان في ناس الشيطان بيلعبهم اللعبه دي يعمل له ايه يقول له انت انت لسه في اول التوبه وانت لازم تعوض فاعمل ايه انت لازم تصلي كل يوم ثلاث ساعات على الاقل مش هينفع اقل من كده يا اخي ده انت بقالك سنين ما كنتش بتركعها فيلعبوا اللعبه دي فيبتدي يثقل عليه في الطاعه فيحس ان هو مش قادر ده كله كتير قوي عليا وشويه بشويه يبتدي يضيع فرض يعمل سنه ويضيع فرض دي طريقه الشيطان انما ابتدي خطوه خطوه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرع لينا وشرح لينا الأمر يمشي إزاي الإسلام الإيمان الإحسان الأول نمسك في الفرائض ونركز عليها قوي الناس اللي بتيجي بتسألنا يا شيخ أعمل إيه في أول الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تصلح الفرائض والفرائض مش الصلوات الخمس الفرائض فيها بر والدين الفرائض فيها حسن خلق بعض الأشياء اللي يجب على المسلم أنه يصنعها حسن الخلق ده يا جماعة في بعض الحاجات بعض الناس بتحس انه شيء من الاشياء المستحب مين قال الكلام ده الفرائض دي فيها اشياء كتير قوي الفرائض دي فيها سعي وطلب للرزق الحلال جهاد من انواع الجهاد زي ما قلنا في نوع من أجه- الجهاد جهاد بالمال وجهاد في تحصيل المال في فرائض عليك لازم تحصلها الفرائض دي نبتدي بيها قبل السنن وبعدين ب- لما الكلام ده يثبت وتاخد عليه فترة كده تبتدي تتدرج في سنة سنة في شيء شيء شيئا فشيئا التدرج في التعامل مع النفس علشان ايه عايز اشرح لكم الكلام ده وبالله عليكم احفظوه وافهموه عشان قصة الفتور والانتكاس والكلام ده ايه اللي بيحصل احنا دلوقتي خلاص داخل علينا رجب اهو ورجب شهر البذر ور- وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الغنيمة شهر الحصاد فاللي ما بيبذرش في رجب مش هيعرف يسقي شيء لانه ما بذرش شيء في شعبان مش هيعرف يحصد شيء في رمضان فانت لازم تتدرج في التعامل مع النفس ازاي عايزين نبتدي نفهم قصة الطاقة النفسية اللي انا بتكلم عليها دي انت بتشحن بحاجات وبتفرغ طاقتك باشياء افهمني بالله عليك انا مثلا بشحن بايه اجي اصلي الفجر واقعد للشروق جلسه الشروق الجلسه دي اقول فيها الذكر واقول فيها ما يشرع اقرا وردي من القران ما شابه اقعد لغايه الشروق دي بسميها فتره الشحن انا دلوقتي كده بشحن البطاريه البطاريه بتاعتك فاضيه الموبايل بتاعك مش هيشتغل مش هيشتغل لانك ما شحنتش فخلاص هتلاقيه كل شويه يقول لك البطاريه فاضيه البطاريه فاضيه البطاريه فاضيه لغايه ما تفضى ما تشتغلش هو ده انت لازم تعرف بتشحن بايه انا بشحن بجلسه الشروق انا بشحن بورد القران اللي بقراه انا بشحن باذكار الصباح والمساء انا بشحن والله بمكالمه لامي اللي آه، من باب البر دي شحنة إيمانية أنا بشحن أروح أعود مريض أنا بشحن آه، أدعو إلى الله عز وجل بشيء في حاجة بتشحنك أنت غير اللي بتشحنني أنا غير اللي بتشحن حضرتك وهكذا كل واحد يبقى عارف إيمانياته بتعلى بإيه الواحد يحس كده أنه إيمانه عالي ومرفرف بإيه يبتدي يعرف هي دي دي ال- الشاحن للطاقة عنده وبرضه بتفرغ ازاي بتشد مرة واحدة في حاجات فتلاقي نفسك طاقتك خلاص تيجي بعد ما تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة من الاعمال تلاقي نفسك هبطت مش قادر يبقى المفروض ان انا اعمل ايه الاول وافرغ الطاقة ازاي عارفين لما الناس مثلا اللي بتمارس رياضة ولا حاجة ويجي يقول لك مثلا إيه، اللعيبة دول نزلوا المباراة في اول نص ساعة طلعوا كل اللي عندهم بعد كده باقي المباراة مش قادر يعمل اي حاجة لانه فرغ الطاقة غلط انما يعمل ايه بيتدرج هي دي فقه التدرج في التعامل مع النفس ي- امتى يجري امتى يهدى شوية امتى يمشي حبتين امتى يعلي تاني الكلام ده لازم تبقى فاهمه كويس في التعامل مع نفسك هتقول لي طب الكلام ده هطبقه ازاي ايوه التطبيق وك- وانك تسال طب اعمل دي ولا ما اعملش دي طب ابتدي يا شيخ بالعلم ده ولا ابتدي بده طب كل يوم اقرا كذا طب كل كذا فتيجي في الاول خالص اقول لك ابتدي بالمتيسر ابتدي بالشيء اللي يسهل عليك ابتدي بالذكر وبعد شوية ابتدي اقرأ كل يوم حزب شوية بشوية لغاية ما تثبت جزء ده في القرآن ابتدي في الأول خالص ال- المهم الفرائض في أو أول الوقت صلاة الفجر يا جماعة صلاة الفجر اللي بتضيع مش عايزينها تضيع الصلاة الفجر اللي بيشهدها في ذمة الله تبارك وتعالى صلاة الفجر اللي هي أثقل الصلاة على المنافقين عايزين ننفي عن أنفسنا النفاق يبقى الصلاة في وقتها وبعد شوية يبتدي يحط فكرة 12 ركعة عايزين نحافظ على النوافل شوية بشوية يبتدي يقول عايز احافظ على ركعتين قيام شوية بشوية عايز يوصل لانه يعمل زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم ويصلي 11 ركعة او 13 ركعة في الليل بالتدرج يبقى اول قاعدة التدرج في التعامل مع النفس القاعدة الثانية التوسط والاعتدال التوسط والاعتدال اللي احنا كنا بنتكلم عليها انه هو ايه انه الطاقه دي زي ما قلت كده بت ايه ما بتفناش بتتحول تعالوا اقول لكم امثله واحد مبذر واحد مسرف قوي هو كده يعني جيبه على طول آم، تلاقيه بقى اللي بره المبذر ده عايز النهارده يجاهد نفسه علشان خاطر ينفي عن نفسه صفه التبذير دي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين شوف ربنا قال ايه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا تفتحها قوي ولا تقفلها خالص فيبتدي يجاهد نفسه لا أنا بحط المال ده أنا صراحة بتضرب في دماغي واروح دافع وخلاص لا أنا بروح جاي في أول الشهر موظفين بقى وتلاقيه راح صرف قد كده وبعد كده آخر الشهر قاعد بقى يستلف ويعمل لغاية أول الشهر و و و لا يبذر لا ينفق النفقة اللي هو من غير اعتدال دي ومن غير وعي ومن غير انضباط ولا في نفس الوقت يقفلها خالص ويعيش الناس جعانة لا ده ولا ده يبتدي يجاهد نفسه لا انا مش ح... مش هدفع في دي لا ايه الفلوس اللي بدفعها في كلام هايف زي كده والناس بقى اللي بتقع في محرمات واللي بيشرب بقى مش سجاير واللي بيشرب مش عارف مخدرات واللي بيعمل ايه حرام عليك المال ده تنفقه فيما حرم الله فالنهاردة يعتدل فلا هذا ولا ذاك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط واحد مبتلى بالشهوة ويقول لك أصل أنت ما تعرفنيش أصل أنا الموضوع ده بالذات يعني صعب قوي عندي عندي مشكلة في قصة النساء وفي قصة الكلام ده نقول له ماشي أنت عايز تبقى عفيف طيب ماشي العفة دي هتتحقق بس هل المطلوب ان انت تعيش الكبت وطبعا كلمة الكبت دي بتستخدم في غير مطلوبها ولا في غير مقصدها يقول لك ما يا عم ما ما تقفلهاش قوي كده يعني خلي الجدع يبص على اي حاجة ده هيعمل ايه يعني ده ولا عشر سنين عشان يتجوز فيقضيها افلام بقى ولا يقضيها مش عارف صحوبيات ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا انت بتولعها انت مش بتقفلها الصور دي بتبقى سموم وبتجسد جواك وبتبقى في عقلك الباطن وبتزيدك اصلا في الشهوة وبتزيدك سوءا فده مش علاج العلاج ان انت ازاي اهو ده اللي انا بتكلم في مجاهدة النفس النهاردة يبتدي يصوم اتنين وخميس يبتدي ياخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فيبتدي يتدرج في التعامل مع نفسه فيبتدي يدخل موضوع الصيام مش لازم بقى اول ما هصوم هصوم صيام داوود مش يوم وافطر يوم لكن في الاول يومين اثنين وخميس شويه بشويه وكمان يزود عليهم ثلاث ايام من كل شهر يصوم 13 و14 و15 يبقى كده بالحد الادنى هيصوم له 10 ايام في الشهر كانه بيصوم يوم ويفطر يومين شويه بشويه يتدرج في الكلام ده علشان خاطر يبقى وجاء للشهوه فيقفل القصة دي فيعتدل في التعامل مع نفسه مش في الأول خالص طب خلاص أنا بقى هقفل الدنيا دي خالص زي ما بعض الصحابة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي في أن أختصي أنا عايز أقفل القصة دي خالص والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك وده دليل على أنه يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه في قصة الشهوة فيبتدي يعتدل لا احنا بنقول ان انت النهاردة تعمل زي المخالفات دي اللي يقع بقى فيه بعض المنكرات زي ما قلنا كده يختصي ولا كذا ولا كذا لا يشد كده ولا في نفس الوقت يرخي العنان ويبتدي بقى ايه يقول لك ما هو ما فيش فايدة لا هذا ولا ذاك القاعدة التالية بتقول عليك بالاعتدال والتوسط فمحو الصفات الجبلية كالغضب والشهوة متعذر وإنما المقصود أن تستخدمها استخدام صحيح طب والشهوة أنا هستخدمها استخدام صحيح إزاي ما هو أنت ربنا قال وليستعفف وليستعفف إن أنت عايز تتجوز وأنت عايزة تتجوزي وعايز ربنا سبحانه وتعالى ييسر لكم الأمر ده والله البداية عفة هتقولوا لي ما احنا والله يا شيخنا بنجاهد نفسينا والحمد لله ما بنعملش الذنوب دي طب والقلب ساخط ولا مش ساخط والله لو القلب راضي ربنا هيسر اوعى القلب يكون ساخط مش انت ساخط على ربنا ليه يا رب عملت فيا كده ليه انا لغايه النهارده ما بتجوز ليه النهارده انا يعني الاخت بقى تقول الكلام ده تقول قل خطابي ما عنديش حد بيطرق بابي ما هو انا اعمل ايه في نفسي ما هو انا خلقت نفسي القلب ساخط السخط مش هيودي لحاجه اوعى الشيطان يلعب بينا اللعبه دي انما رضي قلبك عن ربك وقولي رضيت بالله ربا وثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيسر لك الامر لان ربنا سبحانه وتعالى مش بخيل وربنا سبحانه وتعالى مش ظالم اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ثالث حاجه من قواعد اشغل نفسك بالحق نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل زي ما قلنا كده في مثال الشهوه اللي فات ده لما يقعد يقول بصوا بقى انا هخش على مواقع اباحيه وهقعد اتفرج على افلام سيئه وهقعد اعمل مش عارفه ايه ما انا اعمل ايه ما هو هو ده الطريق الوحيد ما انا ما عنديش سكه ما انا اعمل كذا انا خلاص فيقع شويه في شويه في موبقات ويقع في شويه شويه في عاده سيئه وشويه شويه تلاقيه بدا ايه صحوبيات شويه شويه ممكن تلاقيه وقع في الفواحش ما هي كده النفس بتشغلها بايه شغلتها بالباطل هتطلع باطل انما اللي يبتدي يشغل وقته بما يحب ربه لما يبتدي بقى في بعض الناس انا بشوف كده والشباب طبعا حواليا وكتير بيحكي لي مشاكله ابص الاقي واحد ممكن يكون عنده حاجه و30 سنه يا ابني انت مش عايز تتجوز يقول لك عايز اتجوز امال ايه يا ابني انت انت مش حاسس ان انت كبرت فيجي يقول لك اصل يا شيخ اصل التجارة والمال وطلب المال و... أنا أصلا النهاردة في الصين وبكرة أطلع مش عارف تركيا وبعده أصل في كذا أصل كذا انشغل بجمع الدنيا فبقى جمعه للدنيا ده قافل عليه الأبواب التانية ده بعض الناس كده فعلا لأنه خلاص أهم حاجة تلاقي واحد عايز يبقى الأستاذ والدكتور فلان الفلاني في الجامعة الفلانية مش عارف إيه فخلاص مشغول بالأبحاث ومشغول مش عارف بإيه ومشغول بإيه وإيه وإيه النفس بتشغلها بايه فلو النهارده النفس مشغوله بطاعه ربنا بالتعبد لله بالدعوه الى الله بالامر بالمعروف بالمعاني دي النفس ان شغلتها بالحلال شغلتها بالطاعه شغلتها بما يجب عليها تتقفل ابواب الشياطين انما انت فاهم ان انت لو قضيتها افلام ومسلسلات ومتشط كوره وبص على كذا وكذا ان انت كده شغلت نفسك بالحق نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل النفس كده يا إما تشغلها بالحق يا إما تشغلها يا إما هتنشغل هي تلقائيا بالباطل فهتفتح عليك أبواب الشياطين دي كلها فخد بالك من المعنى داوي وبصوا الكلام بقى الذهبي ده لشيخ الإسلام لأنه بيحط والله نظرية في أخطر ما يكون في مراودة النفس والتعامل معها بيقول إيه بيقول العبد إذا أخذ من غير الأعمال كلام في اقتضاء الصراط المستقيم من غير الأعمال المشروعة بعض الحاجة يعني زي ما قلت كده تقع في شوية حاجات مكروهة أو يعني مشتبهة تقع في شوية حاجات زي كده زي ما بعض الناس نيجي نقول لهم يا جماعة بطلوا مسلسلات وبتاع يقول لك يعني يا شيخ هي فيها مناظر سيئة دي حاجة بسيطة كده عادي يعني بص الشيخ بي... شيخ الإسلام بيقول إيه العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة ابتدى في حاجات ما تشرعش ليه بعض حاجته قلت رغبته في المشروع يبتدي تلقائيا ما يبقاش عايز الخير يبتدي يتعب مش قادر عليه وضرب أمثلة قال إيه لذا تجد أكثر من ينشغل بسماع القصائد اللي مقضيها أناشيد وإحنا بنقول اهو حتى الأناشيد الإسلامية اللي مقضيها أناشيد الأناشيد دي للترويح مش الأساس مش طول النهار والليل قاعدين نسمع فيه الانشودة دي والانشودة دي والانشودة دي اللي مقضيها كده قال ايه فمن اكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن وايه ومن اكثر من السفر الى زيارات المشاهد اللي بيحب يتفسح هنا وهنا وهنا وهنا لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبة والتعظيم ما في قلب غيره وبقى يحصل الكلام ده الناس زمان تلاقيها اكبر احلامها والناس الغلابه لغايه النهارده نفس الكلام ده انه يحج بيت الله وده ما اعرفش بقى لا راح ساحل ولا شاف مارينا ولا شاف ولا شاف الكلام اللي انتوا عارفينه والنهارده للاسف الشديد بعض الناس بقت حتى اللي ملتزمه في الظاهر بقت تقول لك فيها ايه يعني طالما ما بعملش حاجه حرام طالما ما بتعملش حاجه حرام طب ما انت في مكان بتتنزل فيه اللعنات وقلت لك المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود قال لهم ايه قال لهم ما تعدوش على ديار الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين لا يصيبكم ما اصابهم تبقى قاعد يا راجل حرام عليك ومراتك محجبة وكذا وتتفرج على المايوهات قدامك بالله عليك بقى زمن ما يعلم به الا ربنا ان الواحد النهاردة تيجي تشتكي له فلانة واحد جاي يقول لي انه مراته خلعت الحجاب مرأة خلعت الحجاب ليه قلت له بقول لك ايه احنا احنا هنهزر ولا ايه احنا بنقعد في اماكن ما ينفعش ابقى داخله بحجابها اصحابه اتلموا عليه قالوا له صحيح ما هو بحاجه من اتنين يا ترجع تبقى انسان كويس يا تسيب مراتك تعمل اللي هي عايزاه تبقى وهو طبعا الحته الاولانيه لا لا لا لا ازاي لازم تبقى لابسه الحجاب ولازم مش عارفه ايه وبعد شويه قلعت الحجاب يا راجل حرام يا رجاله يا رجاله المسلمين سايبين الامور كده تبقى مراتك تنظر الى العورات وانت ما عندكش نخوه هي مش دي الدياثه ولا دي معنى تاني الذين لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب اليم الديوث الذي يقر الفساد في اهله هو كده فمن ادمن شيء بعيد عن الشرع يفسد عليه حاله مع الشرع قال من ادمن اخذ الحكمه عارفين بقى الجماعه اللي احنا بنقول عليهم النخبه الصفوه اللي هو طول النهار يقول لك فلان الفيلسوف فلان الفلاني قال والنظريه مش عارف ايه قاعد بيقرا في تراث او في علم الغرب ده وخلاص من ادمن اخذ الحكمه والادب من كلام فارس والروم لا تبقى بعد كده بقى تيجي تقول له ربنا قال النبي قال تلاقيها تقيله عليه ماشي ماشي اصل انت ويقعد يقول لك الكلمتين دول اصل انتوا بايه بتثبتونا بقال الله وقال الرسول خلاص كده ما ينفعش اتكلم طب ما هو برضو انا عندي ثقافة تانية فهكذا القاعدة دي بتقول ايه نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل القاعدة الرابعة بتقول نفسك لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر نفسك لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر السلف كانوا يعملوا ايه في مجاهدة النفس يقول لك اطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت اقعد اقول لها الجنه قد ايه الجنة حلوة وقد ايه الجنة دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا أخي ده المكان اللي هنشوف فيه ربنا فيقعد يحسن في الشيء البديل فالنفس قاعدة بتقول اتفرج اعمل سوي يقول لها ايه الجنة النفس بتقول يا عم هي قدامك كاسية عارية ما تمتع عينك شوية وهو يقول طب والحور ده ممكن الحور تضيع مني ده انا كده والله ممكن اسلبها من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره ممكن واحد يقع في الفواحش ما تحرم عليه الحور يوم القيامه فتلاقيه قاعد بيحسن في البلاء ويحط محبوب تاني ويقعد يعشقه المحبوب التاني ده فالمحبوب التاني ده اللي هو عايز يروح له ايه الجنه النبي محمد ورفقته انه يبقى في نخبه الصالحين انه يعيش عيشه الصالحين انه ينظر الى وجه الله الكريم فيبقى الحب التاني ده اللي يجره يجر لطريق الرحمن القاعدة بتقول النفس لا تترك محبوب إلا إلى محبوب آخر قاعدة الأخيرة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه إن لنفسك عليك حقا يعني إيه زي ما قلنا كده باللين والرفق تتعامل مع النفس الحزم في وقت الحزم والرفق في موضع الرفق في وقت من الأوقات تحلف على نفسك أدي جهاد النفس وأدي الخطوات العملية وعايزكم تعملوا الكلام ده تطبيق عملي على حلقتنا النهارده احلف على نفسك دلوقتي انت ما بقالك قد ايه ما بتقيمش الليل يا احلف النهارده هتصلي العشاء وبعديها ركعتين وقولها كده والله العظيم لكون النهارده عامل كذا اهي هو ده الحزم بس ما تقولش والله العظيم انا هقعد من الفجر ال... من العشاء للفجر احنا قلنا ايه عايزين رفق وتدرج خد على نفسك قرار انت النهارده عايز تبطل المعصيه دي احلف على نفسك يا اللي عايز تبطل عاده سيئه يا اللي عايز تبطل سجاير يا اللي عايز تبطل فرجه على اللي ما لا يحبه الرحمن يا اللي عايز تبطل مواقع يا اللي عايز تبطل تبطل تبطل احلف على نفسك دلوقتي علشان فيها زجر اصل انت لو ما عملتش هتلاقي نفسك يا هتدفع اطعام عشر مساكين يا هتصوم لك ثلاث ايام المساله هتتاخد كده واستغث بالله هي دي طريقه مجاهده النفس استغث اصرخ لربنا إن إبراهيم لأواه أصرخ لربنا وقول له يا رب نجني وأهلي يا رب أصلح حالي يا رب آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها استعذ بالله واستغث بالله هو ده طريقك الحقيقي للمجاهدة خد المسألة بالطريقة دي طريقة مجاهدة النفس بهذا الشيء أولا استغاثة بالله حاسب نفسك وتفقد عيوب النفس وحاور نفسك قول لها لغايه امتى لغايه امتى كده وعاقب نفسك باشياء انت لو ما عملتش كذا وما عملتش كذا هعمل كذا خليك راجل وخليكي اخت بمئة رجل بمجاهدة النفس الحقيقية دي ردوه ردوه سبحانه وتعالى بما يسقط النفس تلقوا الله عز وجل بالقلب السليم دي قواعد التعامل مع النفس وفقه التعامل مع النفس وانتظروا الحلقة القادمة وقصة سارة ايه قصة سارة التلات الجاي ان شاء الله نتقابل ونشوف الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ففوض للكريم أمري وقلبي للفرج مشتاق وارحل بالصلاة همي ولا دعوة الترياق وسجدة ورا سجدة يفارقني الألم والداء وحبي له بحور اسمها تسبح